جالسهم ناقشهم واسمع من كل و...
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلقة اليوم استشارات تربوية استمع فيها لاستشارات حضراتكم حول تربية الأطفال والمراهقين والاستشارات النفسية بشكل عام في أسئلة بتبقى من حلقات سابقة الحقيقة بتبقى دين في عنقي أجيب عنها ثم أتلقى استشارات حضراتكم فورا إن شاء الله كان يعني أو كانت أختنا أم أحمد بتقول عندي ابن يا دكتور ثلاث سنين والمشكلة الحقيقة دي قبل ما أقولها بتؤرق كتير جدا من الأمهات ومن الآباء وبتسبب لهم حالة من القلق وحالة من الخوف وحالة من الفزع بالنسبة للأولاد فبيجروا يتساءلوا ويبقوا محرجين جدا يا دكتور مش عارف اقول لك ايه الولد وكانه يعني عمل جريمه شنعاء وكانها جريمه لا تغتفر ولكن وخاصه لدى الامهات القلقات والوسواسيات والاكتئابيات ويعني لما بتبقى الام نفسها او الام الهستيريه وما شابه الام اكتر من الاب الحقيقه مشكله تلامس الاعضاء الجنسيه او الاعضاء التناسليه بالنسبه للاطفال فاختنا ام احمد بتقول ابني ثلاث سنين يا دكتور مشكلته ان هو يمسك اعضائه التناسليه مشكله الحقيقه موجوده كتيره جدا لدى الاطفال ويمكن لو حضرتك دلوقتي بتقدري تشوفي كل الامهات اللي مجرد ما قلت المشكله بتاعت حضر ابن حضرتك كلهم قالوا تقريبا المشكله دي عندنا او كانت عندنا بالنسبه للطفل وهو صغير بالنسبة للبنت أو بالنسبة للولد بتوصل أكتر من كده لحركات اهتزازية وكأنها فعل جنسي متكامل بالنسبة لبعض الأولاد وبعض البنات الحدوتة إن الطفل في السنوات الأولى بيبقى عنده حب يعني استطلاع بيبقى عنده فضول بيبقى عنده حب استكشاف عايز يستطلع العالم الغيبي عايز يستطلع الجسد وبالتالي خدوا بالكم من احنا من حيث لا ندري وبشكل عفوي احيانا نخلي الطفل هو اللي يبقى عنده حب حب فضول واستطلاع واستكشاف لهذه المناطق من الجسد لما نيجي نقول له ده عينك وده شعرك وده بقك وده ودنك ودي مناخيرك ودي ايدك وده كذا ونيجي للمناطق طبعا مش هنقول وبالتالي هو طب المناطق دي ليه بقى ما اتقالتش اشمعنى بقى ولما يجي الطفل يلامس هذه الاعضاء يجد من الام حاله من القلق والهلع والخوف واحيانا الام يعني تنهره وتزجره واحتمال تضربه وتقف في حاله من القلق هو يستغرب جدا طب ده انا عيطت ما نفعش وفي نفس الوقت كنت عنيد معاكي وما نفعش وفي نفس الوقت فضلت اخبط على الارض وما نفعش معاكي برضه كل ده علشان اجيبك كل ده علشان بتهتمي باخويا اللي لسه مولود اخدك مني كل ده علشان انا محتاج انك تتواصلي معايا فبالتالي والله مجرد ما عملت التلامس ده ياه ده وصلني لاحلى نتيجه ان حضرتك كنت موجوده معايا سواء بشكل ايجابي وجيتي واهتمتي بيا او انه بشكل سلبي وحتى ضربتيني المهم ان انا عايز تواصل المهم ان انا عايزك تكوني معايا دي لغه الطفل النفسيه وكان لسان حاله يقول ذلك يعني فبالتالي من المهم جدا ان احنا اولا نبطل القلق نبطل هذا الخوف الشديد من هذا الموضوع ما الموضوع الا حب يعني استطلاع فضول استكشاف للعالم المجهول استكشاف لخريطه الجسد بالنسبه للطفل يجب ان احنا ما ينفعش ان احنا نبالغ في رد الفعل ويبقى رد فعلنا عنيف تجاه هذا الفعل وتجاه هذا الموقف يعني خدوا بالكم لانه كتير جدا من الناس اللي بعد كده اللي تسبب لهم نتيجة هذا الموقف مخاوف شديدة جدا من النشاط الجنسي كلية بشكل عام كانت البداية انه ما بدأ التلامس الام نهرته بشكل عنيف ويمكن لسعته ويمكن اتكوى فيها ويمكن عمل بقسوة غير عادية ولقى من الأمة قلق وخوف بشكل غير عادي هي المناطق دي توصل للقلق والخوف بهذا الشكل خاصة للبنت والولد يحصل له كف جنسي يحصل له مشكلة في هذا النشاط على مستوى يعني على المستوى المستقبل بالنسبة له يعني إذا ما ينفعش أن أنا أقلق وأخاف بهذا الشكل وبالغ في رد الفعل يعني قدام المشكلة علشان ما يسببش الطفل خوف عميق يتسرب ويترسب في أعماق النفس ويظهر يعني بعد كده في النشاط الجنسي يعني بعد الزواج يعني طبعا مهم جدا جدا ان احنا ما ينفعش ان احنا نسيب الطفل عاري في البيت وبالتالي فرصة ان هو يلامس اعضائه ونرجع نشتكي ما ينفعش ان انا اقسو عليه في التعامل لان ده جزء من العناد انا اعتبره جزء من ال- العناد بالتالي انا لو عندت معاه هيزيد في العناد وعناده بهذه الطريقه انا قلت لحضراتكم لو في مفتاح كهرباء واحد داس عليه هتنور اللمبه فيفرح قوي داس عليه هتنور اللمبه فيفرح قوي هيدوس على ال- ال- مفتاح النور فتنور اللمبه فيتبسط قوي معنى كده انه مثير ولد استجابه مرغوبه بالنسبه للطفل اه بعد كده محتاجين ان احنا بقى نعمل انطفاء لهذا احنا بنعمل تدعيم بالانتباه بتاعنا وده اللي هو عايزه انه يصير انتباهنا وان هو يشدنا ليه لا انا محتاج كل ما يدوس على المفتاح ده اللمبه ما تنورش اللمبه ما تنورش مره واثنين وثلاثه بعد كده مش هيلاقي فيه فايده ان هو يضغط يعني ويدوس على هذا المفتاح لان ما فيش استجابه بهذا الشكل اذا معنى كده ان انا محتاج اعمل انطفاء للطفل بان انا احاول قدر المستطاع ان انا اشتت انتباهه باي شيء باي لعبه باي شيء في ايده بالتواصل اللفظي باللعب بالايد المهم انه طول الوقت ما يكونش عالي وفي نفس الوقت ما اؤكدش كأم احيانا تبقى ام وسواسيه احيانا يبقى ام تبقى ام قلقه وهي بتحمل الولد او البنت تضغط قوي وتؤكد على هذه المناطق آه وبالتالي يستشعر ربما شيء من ال- ال- تحرك شيء من اللذة ال- الخفية وفي نفس الوقت تحرك يعني يعتبر هذه آه، المناطق آه، منطقة ألعاب بعد كده فما ينفعش لأن دي برضو بتبقى مشكلة أحيانا لدى بعض الأمهات الوسواسيات لا سيما وسواس النظافة اللي بتؤكد على هذه المناطق مرارا وتكرارا عندها فبالتالي بتؤكد على هذه المناطق لأن ده مرض مرض الوسواس القهري اه ده الجزء الموروث في الوسواس بقى مش الجزء ده الجزء ال- ال- ال- المكتسب في الوسواس لانه بقى في جزء موروث لكن ده الجزء المكتسب اللي بعد كده الولد او البنت دي اتوضى كتير او استعمل ميه كتير او استحمى كتير او استنجى كتير او انه يقعد في الحمام ساعه وساعتين لا سيما يعني وقت الاغتسال لا سيما ان كان يعقب الاغتسال آه، صلاه وبالتالي ادي بدايه الام الوسواسيه اللي هتؤكد على الابن اللي هتطلع بعد كده شخصيه وسواسيه ناخد بالنا ونستبصر بهذا الامر خدوا بالكم ان احنا لما نقلق قلق فظيع قدام الطفل القلق ده هيتسرب ويترسب في نفس الطفل ويبقى بعد كده برضه يخلق من هذه ال- الاشياء يعني معنى كده ان انا محتاج ارشد الطفل برفق شيل ايدك يا حبيبي آه، آه، علشان النظافه علشان آه، تبقى نظيف يعني ما اقولش العكس يعني لا انا عايز علشان تبقى نظيف ومش عايز الجراثيم والاوبئه والميكروبات علشان برضو ما حسوش ان دي منطقه فيها مشكله لان كتير جدا من ال- ال- الشخصيات الوسواسيه بعد كده الحقيقه بيبقى في مشكله في العلاقه الخاصه اثناء الزواج وبالتالي لانه المنطقه كلها العمليه على بعضها قذاره حسيه وقذاره معنويه وجراثيم واوبئه وميكروبات وتثير القلق وتثير المخاوف و- والى اخره فارجو ان احنا نتعامل مع المساله بحساسيه شويه كده او يعني بشكل مش بحساسيه في التعامل ولكن يعني اقصد ان احنا نوزن المساله ما بين يعني ال- ال- تشتيت انتباه الطفل وارشاده برفق ان المنطقه علشان النظافه وروح اغسل ايدك وتعالى علشان آه، تاكل وتعالى علشان نلعب آه، مع بعض يعني محتاج ان انا ما اسيبش الطفل لوحده لفتره طويله او ما ينفعش ان انا اسيب الطفل مع مجموعه اطفال وما اخدش بالي منهم لفتره طويله لما الاطفال بيختفوا ممكن يكونوا بيلعبوا اللعبه الجنسيه دي لانهم عايزين يستكشفوا برضو هذه الاعضاء ومن ثم محتاج ان نشوف هل الطفل الاخر عنده نفس الاعضاء ولا البنت عندها نفس العضو ويحصل حاجه اسمها castration او حصر الخصاء بالنسبه للولد او البنت وبعدين آه، حصد القضيب يعني شغلانه كده نفسيه عميقه مش عايز ادخل فيها لكن وقتها ال- يعني الذكر يستكشف عند الانثى والانثى تستكشف عند الذكر والذكر يؤكد لنفسي ان كل الذكور مثل هذا ليس هو فقط من يملك هذه الاعضاء وبالتالي انا محتاج ان انا ما اسيبش الطفل لوحده محتاج ان انا اتواصل معاه دائما من خلال اللعب من خلال الفك والتركيب من خلال الالوان من خلال القصة من خلال الرسم كل ده هيشغل الطفل عن هذه المشكلة وتتحل إن شاء الله تماما الأخت أم جانا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا أختي الله يكرمك دكتور انا انا عندي بنتين أيوة واحدة ثلاث سنين وثمان شهور وواحدة سنة وعشر شهور. بس في الحقيقة انا ما وديتش واح- اي واحدة فيهم من الحضانة و... وانا قلقانة جدا لان الكبيرة فعلا مش اجتماعية خالص. يعني تخاف تخش الحمام انا ببقى شايلة همها في حتة الحضانة ديت عشان خاطر يعني ملهاش ملهاش علاقات مع حد خارج البيت بتاعنا بس يعني اهل زوجي انا باباها لكن ملهاش تعامل مع حد تاني فانا صراحه كنت يعني هي صغيره اجتماعيه تحب تقعد مع ده ومع ده بس انا في الحقيقه مش عارفه يعني اعمل ايه مع الكبيره انا لغايه دلوقتي ما وديتهاش حضانه ولا اي حاجه ودخولها الحمام بتبقى خايفه جدا تخش لوحدها
تمام فأنا مش آه، آه، عارفة ام أعمل جانا إيه.
حضرتك آه، في درجه خوف عندك اه كبيرة كبير آه، ربما آه، آه، درجه الخوف آه، هي اللي خلتك ما وديتيش البنت لغايه دلوقتي هو خوف من اللي احنا فيه عامة في ال- في البلد يعني أنا قلقانة فهي كمان يعني حتى أنا لو حاولت معاها إن أنا أمسك كراسة وقلم أخليها تكتب أو بتاع بتبقى هي عايزة تاخدها بإيديها و- ومش عايزة إن أنا أجي جنبها ولا جنب الكراسة ولا القلم لا لا خلي أنا بس يا ماما أنا اللي هكتب
ايوه ايوه طيب.
بس ف... فمش عارفه صراحه اعمل معاها ايه ف يعني انا بسال حضرتك يعني اودي الاثنين مع بعض ولا هي كده اتاخرت وانا صراحه كان نفسي اوديها حضانه ازهريه مدرسه ازهريه فكله بيخوفني منها طيب هقول لك دلوقتي هقول لك دلوقتي شكرا لاتصالك يا أم جانا طيب اخد الاخت منال احنا عايزين بعد كده يا جماعه ناخد الاتصال ونجاوبه وبعدين ناخد الاتصال اللي بعديه ناخد الاخت منال وبعد كده نعمل- نمشي نفس السيستم يعني استاذه منال اتفضلي يا فندم الو مع آه، حضرتك اتفضلي ايضا انا عندي ابني عنده ثلاث سنين ونص آه، من ايوه سن سنه وهو ما بياكلش حاجه خالص رافض الاكل خالص بس هو من ساعه ما اتولد وهو كده يعني كنا نحاول ناكله بالعافيه ما كانش بياكل يعني مم.
آه، ولحد دلوقتي كان بياكل رز بس في الاول وبعد سنه كده وبعد كده بدا يمنع دلوقتي الرز خالص عايش على البطاطس المحمره بس ايوه الرضاعه كان اخبارها ايه لا الرضاعه كان كويسه قعدت سنتين و- وشهر كده ولا حاجه قد ايه سنه وشهر سنتين سنتين وشهر كمان تمام الو ايوه مع حضرتك حضرتك بتقولي لي من سنه بس لكن يعني لغايه مثلا سنتين ونص كان بياكل بشكل طبيعي لحد آه، كان بيشبع طبيعي سنتين ونص كويس سنتين يعني كويس قوي اه والاكل لغايه سنتين ونص كان عادي بدأ الاكل لحد سنه كان كويس كنت باكله كويس وبعدين بعد كده منع الاكل خالص
تمام إيه، انت بتقولي لي بس بطاطس محمره لكن في اكلات تانية يمنعها لكن بياكل اهو بعض لا هو الاكلات ولا نشويات ولا حلوب ولا لحوم ولا اي حاجه خالص ولا فراخ ولا اي حاجه كل كله رافضه كل ولا حاجة لبن بسيطة.
ولا زبادي ولا لا لا لا وخصوصا الزبادي ده الزبادي كان رافضه على طول يعني
طب في اتجاه معين هو رافضه
نعم.
يعني اتجاه اتجاه معين هو رافضه اتجاه الحيواني او النباتي يعني في اتجاه معين في الاكل بشكل عام والله مش عارفه يعني هو على طول كده رافض يعني من الأسف. حتى نزلته حضانه آه، مدة ثلاث شهور بدأوا يأكلوه بس يعني حتى برضو قالوا لي نفس المشكلة قالوا لي برضو هو ما بياكلش حتى بنزل معاه سندوتشات يمكن زمايله ياكلوا معاه آه، مفيش آه، قالوا له نزلي له الحاجة اللي بيحبها يعني نزلت بطاطس محمرة نزلت معاه كفتة مرة واحدة بس أكل كفتة وبعد كده رفضها حتى معاهم ومعايا برضو حتى كرهها يعني يشوفها يزعق كده ويقول لي لا لا كفتة لا يقع- يقعدوا معايا على السفرة ما ياكلش أخته برضو صغيرة تسع شهور بدأت تاكل آه، إيه، يعني يعني مش عايزها تاكل لا ما أيوة.
تاكلش فراخ لا ما تاكلش آه، رز لا لسه صغيره ما تاكلهاش كده يعني هل حصل تزامن بين المشكله وبين ولاده اخته نعم هل حصل تزامن يعني في نفس الفتره اللي حصلت فيها المشكله نفس الفتره اللي حصلت في يعني حدث فيها ولاده اخته
كمان بقول لحضرتك نفس المش... المشكله امتناع عن الاكل تزامن مع ميلاد اخته
لا لا لا أنا بقول لحضرتك ده من سن سنه وهي اخته لسه دلوقتي تسع شهور يعني
تمام ما فرق ثلاث شهور طيب ال ال هل كشفنا عن دكتور آه، اطفال
والله رحت لدكاتره اطفال كتير جدا قالوا لي ما عندوش اي حاجه هو وزنه 15 كيلو اه وحتى ده رحت دكتور نفساني قال لي ما عندوش اي حاجه خالص ايوه طب هل في حد في العيله كان عنده اي درجه من درجات الاكتئاب حضرتك او والده انا عايزك بس توطي التلفزيون عشان تسمعيني مباشره يعني
آه لا هو يعني اخت زو اخت آه، زوجي اه عنده عندها اكتئاب
طيب ال- نسبه ال يعني آه، هو 15 كيلو الانيميا بشكل عام آه، او نسبه الهيموجلوبين في الدم لا كويسة كويسة بس هو كان متعرض أول ما اتولد آه، في- يعني وهو عنده 21 يوم جاله ميكروب آه، في الدم وأخذ مضادات حيوية وقعد مدة كده في الحضانة وبعدين آه، بعد آه، وهو عنده سنتين جاله التهاب رئوي وبعدين حصل له لسه من السنة دي برضه ثلاث سنين جاله التهاب رئوي تاني بس أشد آه، التهاب رئوي بكتيري وأخذ مضادات حيوية برضه جامدة هل حصل له اي مشكله مع الاكل نعم حصل له مشكله نفسيه مع الاكل او ارتباط شرطي سلبي بين الاكل و... و... و... يعني خاف مثلا وقت اكل مره حصل له مشكله في الاكل او ما شابه يعني هو في مره كنا بره آه، انا وباباه آه، وكنا ناكله بره وهو كان بياكل عادي وكان وكان اكله معايا آه، شرق اه بس انا ما كنتش موجوده يعني انا كنت آه، آه، شرق كده معاه وحتى آه، يعني زوجي قال لي ان هو قلبه كده لما من ساعتها وهو برده منع الاكل خالص هو من ساعتها بالظبط
طيب شكرا لاتصالك يا اخت منال شكرا هجاوب حضرتك طيب ناخد اختنا ام جانا الاول بنت ثلاث سنين وثمان شهور وبنت تانية سنة و10 شهور ما ذهبتش الحضانة الآن وتخاف من دخول الحمام وحضرتك في درجة مخاوف كتيرة زي ما أنت قلتي ثلاث سنين وثمان شهور لا نبدأ نود الحضانة يعني كويس إن ما وديناش قبل كده ما فيش مشكلة أنا ما بزعلش لما نوديش الحضانة لغاية دلوقتي لكن بزعل لما نودي بدر الحضانة يعني أختها سنة و10 شهور لا مش عايزك توديها معاها الحضانة لكن البنت الصغيرة ثلاث سنين وثمان شهور من ثلاثة وستة نبدأ نودي الحضانة عشان لو هندخل من الحضانة من آه، سن أربعة لكن مدرسة تدخلي أزهر أو مش أزهر أو ما شابه يعني المفترض زي ما بقول ال- يعني نعمل اختبار ذكاء للأولاد قبل ما يدخلوا الحضانة علشان نشوف هندخلهم أي نوع من أنواع التعليم ابتداء هين- علشان نشوف العمر العقلي والعمر الزمني سنه دلوقتي مثلا سن أربعة وافق سنه أول عشرة لدخول المدرسة طب يدخل ولا ما يدخلش المفترض ده وفقا لعمره العقلي عمره العقلي يعني سنه أربعة ده العمر الزمني عقله عقل طفل عنده أربعة ولا عقل طفل عنده ثلاثة ولا يساوي عقل طفل عنده أكثر من أربعة ففي الحالة دي وفقا للعمر العقلي هيدخل أو ما يدخلش الحضانة وأنا دايما أفضل أنه يدخل متأخر كل ما يدخل متأخر كل ما ده يبقى رائع جدا جدا على اعتبار ان انا حتى لو ما عملتش اختبار ذكاء اضمن قدر الامكان ان عقله اكبر يعني يعني هو عدى بالسن لو عمره العقلي قد عمره الزمني يبقى خلاص على الاقل ضمنا سنه تمام آه لغايه لما يعني آه، نناشد آه، وزاره التربيه والتعليم وما شابه كل حلقه المفترض انه يبقى فيه يعني آه، آه، في الوزاره اختبارات نفسيه اختبارات على الاقل ذكاء موجوده لكل الاطفال قبل ما يبداوا يدخلوا الحضانه علشان نشوف ده يدخل السنه دي ده يتاخر سنه تمام علشان قدراته لسه آه، العقليه ما وصلتش لمرحله انه هيدخل الحضانه ومحتاج انه يدخل اي تعليم بقى يدخل ازهر ولا يدخل تجريبي ولا يدخل لغات ولا يدخل انترناشونال ولا يدخل آه، مدرسه آه، عربي عاديه ولا يدخل ايه بالظبط برضه ده اختبار الذكاء هيقول لي اذا كانت قدراته في مجالات معينه في اختبار الذكاء عاليه ومجالات منخفضه وفقا ليها ندخله اي نوع من التعليم الناس بتخوفك من ازهر ليه ليه الازهر رائع جدا جدا آه، دنيا ودين دنيا ودين وفي ازهري كمان نموذجي افضل وفي ازهري لغات يعني يعني كل ده متاح لحضرتك دلوقتي فيعني فكره آه، اوعى حد يخوفك من الازهر ربما خلال السنه اللي فاتت كان في حرب على الازهر لكن الازهر مناره مناره يعني يعتبر الاساس في نشر الاسلام على مستوى العالم كله وفي نفس الوقت يعني قارن بين آه، ولد او بنت بنت خريج التجريبي كده لو ما كانش فيه اي وعي ديني او اي حفظ القران وهي صغيره او الاسره ما كانتش الحقيقه بتحاول تقوي يعني الناحيه الدينيه فيها قارن بنت كده لما توصل سن 12 13 وبنت في ازهر حاول تلبس دي الحجاب ودي الحجاب هتلاقي دي اوتوماتيك لبست من غير حاجه اصلا يعني تمام لانها ماشيه في هذا الاتجاه بمنتهى السهوله واليسر طب حاول تديها اي مفاهيم بعد كده طب شوفها هتتفرج على اي برامج في التلفزيون شوفها هتتفرج على اي قنوات شوفها هتبقى مع جبهه الانقاذ ولا مع آه، الرئاسه يعني شوف التطور هيحصل ازاي لا الازهر رائع اوعى حد يخوفك منه على الاطلاق وزي ما قلت لحضرتك في ازهري نموذجي كمان وفي ازهري آه، لغات يعني ال- ربما حضرتك تقول لي انا في قريه وما عنديش ده او ده ان شاء الله مع الوقت الازهر كل يوم بيتحسن لانه فعلا كان مضطهد وكان في حرب عليه بشكل آه، فظيع لكن آه، غالبا او او دائما يعني لو انا اخذت حتى بالدراسات اللي بتقول انه وانا بلا- بلاحظها الحقيقه في اختبارات الذكاء بلاقي انه ال- ال- طالب الازهر بلاقي الذاكره قصيره المدى مرتفعه عنده جدا وبيرفع له درجه الذكاء بشكل عام ويؤدي لنمو العقل بشكل عام حفظ القران بغض النظر عن انه عباده و... و... و... وسكينه وطمانينه وامن وسلامه نفسيه وجسديه و- والى اخره لا كمان بينمي العقل بينمي القدرات العقليه يعني فكل ده هينعكس ايجابا على البنت الان ومستقبلا يعني فابدا اوديها من دلوقتي ال- الحضانه ما اوديش اختها طبعا لانها لسه صغيره اوديها على ثلاثه وسته آه، فكره ان ما تدخلش الحمام في بعض المخاوف بتنتاب الاطفال سن اربعه وسن خمسه المخاوف من الظلام المخاوف من الوحدة المخاوف من الانفصال عن ال- الأم وبالتالي أنا محتاج حضرتك برضو ترجعي وتسمعي كيف نعد أبنائنا لاستقبال العام الدراسي الجديد هتلاقيها على موقعي وعلى موقع قناة الرحمة على أساس إن إحنا كيف نعدها للحضانة وتبدأ تروح واحدة واحدة تروحي معاها في الأول وبعد كده يعني تحاولي تاخديها بس لساعتين وبعدين ثلاث ساعات وبعدين أربع ساعات وتروح وتقول لهم أنا عايزة أول شهر محدش يطلب منها تماما ورقة وقلم ولا كراسة ولا أي حاجة ولا واجبات ولا حاجة هي هتروح تلعب بس مع الأولاد علشان ننمي التواصل الاجتماعي وننمي كل الحواس والمستقبلات اللي وكأنه إعداد لتلقي المعلومات بعد كده وكأن أنا بجهز الولد دلوقتي وكأنه في تجهيز للمعلومات أنا بجهزه كده وأعده علشان المعلومات علموا أولاد أو لعبوا أولادكم وأبناء آه، سبع يعني عايز حضرتك برضو تقللي آه، المخاوف اللي موجودة عندك يعني اقتحم موقع معقل الخوف واشتبك معه حاولي قدر المستطاع انك تعملي يعني آه، تخيل كده توكيدي جواكي انك انت اقتحمتي كل المناطق اللي انت خايفة منها فكرة انه البلد فيها قلق وكذا وكذا توكلي على الله وما يتوكل الله فهو حسبه يكفيه اي حاجة تماما يعني وخلي البنت تنطلق لانه مع مخاوفك ممكن تنتقل بالعدوى كده للبنت يعني طيب اختنا آه، منال ثلاث سنين ونص الولد آه، يعني منذ سنة يرفض الأكل تماما الحقيقة أنا يمكن طولت مع حضرتك لأن أسباب رفض الأكل أسباب الحقيقة آه، عديدة وبتبقى فيها أسباب نفسية عميقة أحيانا وبيبقى فيها درجة من درجات الاكتئاب آه، وقلت لي اخت زوجي آه، مكتئبه فمحتاجين برضو نراجع هذه الجزئيه لان في اكتئاب للاطفال ومن ضمن اعراضه رفض الاكل فناخد بالنا من الجزئيه دي آه، نبص تاني على الاسباب العضويه واكدنا انه مفيش اي مشكله على الاطلاق ومفيش مشكله في الاسنان ومفيش مشكله في البلع ومفيش مشكله في الهضم ومفيش مشكله في الالم اللي ممكن يحصل له اثناء ال- الاكل ونتاكد تماما انه يعني آه، آه، المش- نرجع للمشكله الاولانيه اللي حصل فيها ارتباط شرطي لما وقت الشرقه كده وحصل تزامن آه، ربما وارتباط شرطي بين الاكل وبين الموقف ده لانه اللي كان معاه والده اتخض جدا فهو بياكل حس انه خلاص هيموت فربما وقتها احتضنه بشكل فظيع يعني وفي نفس الوقت آه، حاسس حسسه انه كان هيموت علشان الاكل وبالتالي حصل وقتها يعني المشكلة بدأت من هنا والصدمة النفسية بدأت من هنا وبالتالي الولد بدأ يمتنع ولما بدأ يمتنع عن الأكل الحقيقة لا في اهتمام زيادة ولا في تواصل معاه خاصة إن أخته اتولدت على طول يعني بعد القصة بفترة يعني حصل الموضوع وأخته اتولدت فبالتالي ب- بثلاث شهور بس تسع شهور يعني يعني أخته تسع شهور دلوقتي وهو من سنة حصل ال- ال- القصة يعني ثلاث شهور فبالتالي حس إنه إيه يعني الطريقة دي جابت نتيجة إن هو أخدت من آه، أخته وحاسس انها نتيجه آه، كويسه. طيب ده بشكل عام انا بدور على الاسباب سواء عضويه او اسباب نفسيه او ارتباط شرطي بحدث ما حصل قبل كده آه، وما آه، شابه بالنسبه للطفل. حاول ان انا آه، آه، اولا ما اهتمش بالقصه قوي يعني ما وصلوش آه، ان انا قلقانه وخايفه ومفزوعه من مساله انك مش هتاكل وهتموت والى اخره لا يعني عايز اتعامل مع المساله بهدوء شديد جدا وبشكل عادي جدا جدا يعني آه، هقول لحضرتك على آه، حاجه اتنين تلاته اربعه ازاي ان احنا نحاول قدر المستطاع ان احنا نحببه في الاكل ويرجع ياكل تاني ولكن بعد الفاصل
خوف ونوم Oscar TV Shop اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي GIT Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار GIT Free كما نسميه في عالم الطب ال G I T او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان بيتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض GIT Free مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% جيت فري لك ولأسرتك جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع جيت فري اخترنا لك تاجك جيت فري راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك جيت فري جيت فري أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 522 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل دايما أجمل
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي أتحب خلاق البرايا وتفر منه فأي جهل ترجو الجنان بغير قربى تخشى العذاب ولا تصلي تنوي الرحيل بغير ماء يروي ولا زاد وظل قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة العصر
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
الله أكبر الله أكبر اتصل الآن من أي محمول على 59 90 أو من أي خط أرضي على 09000 516 وحمل برنامج الأذان
لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وبعد كنت أجيب عن آه، سؤال أختنا آه، منال ولد ثلاث سنين ونص ورفض الأكل وقلت لحضرتك الأسباب واحد اتنين تلاتة أربعة اللي ممكن من خلالها الطفل يرفض الأكل لكن احنا محتاجين رقم واحد ممنوع منعا باتا إن حضرتك تجبريه على الأكل أو يتضرب وقت الأكل علشان ما يحصلش يعني ارتباط شرطي سلبي كده ما بين الأكل والخوف يعني الأكل بالنسبة له هتبقى وقت العلقة ووقت الخوف فأرجو إن إحنا يا ريت لا يجبر ولا يقهر ولا يضرب ولا ولا أثناء ال- الأكل يعني محتاج إن حضرتك هيبقى في مجموعة قصص مصورة يفضل عن الأكل بالتحديد وبحيث ان هو ي- يشوفها ويبقى موجود قصة ولد اللي بياكل وألف القصة حتى قصة الولد الضعيف وقصة الولد القوي قصه الولد الضعيف اللي بتجيله بعض الاضطرابات وبعض الامراض وما بيقدرش يجري وما بيقدرش يتحرك وبيتضرب من زمايله وما بيقدرش يذاكر وما بيبقاش كويس وبعدين بيسقط وهكذا وقصه الولد القوي اللي هو بينجح وبيبقى شاطر وبيجري في مسابقه الجري وبيبقى في السباحه شاطر وبيبقى بعد كده بيلعب كوره وبيبقى يعني احسن واحد في اصحابه وبيبقى بيقدر يذاكر ويقدر وهكذا يبقى دايما اركز على القصه احكيها بشكل يعني يومي خاصه قبل النوم بالنسبه للطفل عشان ابرمج عقله الباطن عليها ينام القصه في دماغه ويصحى الصبح وانا مش عايز اكون وتجيله في الاحلام يعني انا مش عايز يعني هو يرفض الولد الضعيف ويبقى دايما مع الولد القوي اللي انا ربطت الولد القوي مع الاكل ولانه بياكل كذا فهو بي- الولد القوي لما كان بيجري يعني ما كانش حد يحصله عارف ليه لانه كان بياكل كذا وكان بيشرب اللبن وكان بياكل سمك مثلا وكان بيجري كذا وهكذا يعني انا عايز قصه تبقى موجوده دائما في ذهنه على طول وكان انا ببرمج عقله الباطن على حب الاكل وعلى رفض يعني جزئيه ان هو عدم الاكل علشان لو في اي ارتباط شرط قديم بينه وبين الاكل انا ممكن اعمل حاجه كمان محتاج اجيب طفل بياكل واجيب طفل بيضحك يعني اجيب طفل بياكل واجيب طفل بيضحك يعني ممكن مشهدين عبر الفيديو كده طفل بياكل وطفل تاني بيضحك بحيث انه مع تكرار الطفل اللي بياكل للطفل اللي بيضحك يبقى الاكل طريق السرور مش الاكل طريق العقاب او طريق الخوف او طريق ال- المشكله اللي كانت حصلت قبل كده او طريق الموت لا الطفل يبقى الاكل طريق الايه ال- الحياه وطريق ال- الضحك وطريق اللعب وطريق الحياه اللذيذه يبقى ده حضرتك ممكن تعمليهم الاثنين عندك على الكمبيوتر موقفين تجيبي موقف طفل قلت لك بياكل وموقف طفل تاني اجمل ضحك الطفل في العالم وشوف الموقف ده والموقف ده وكل يوم حاول ان انا اعمل خمس مرات وخمس مرات موقف الطفل اللي بياكل وموقف الطفل اللي بيضحك ثلاث دقائق وثلاث دقائق اخلي ده ثلاث دقائق وثلاث دقائق على طول وكل يوم نقعد نشوف هذا ال- الموقف يعني وكانه هو بيتقمص شخصيه الطفل سواء ده او ده انه عايز ياكل علشان يضحك بهذا الشكل يعني محتاج ان حضرتك يبقى فيه كرسي وبعيد معروف ان ده كرسي الضعفاء يعني اللي مش هياكل عليه يروح يقعد هناك على ال- الكرسي وتتجاهليه في الوقت ده ما تهتميش بيه علشان ما يحسش انه من خلال رفضه للطعام كده جايبك ويا عيني ولا انا مش عايز ال- الكلام ده يتم محتاج انه ياكل باللعب يعني محتاج ان احنا نجري ون... يعني آه، ناكل زي ما الامهات بتعمل كده تعالى واللي هيسبق فيكم ومش عارف كذا وياكل مع مجموعه اطفال يا ريت الدمج وسط مجموعه اطفال يعني دي كانت قصه حصلت قبل كده انه كان في ولد ما بياكلش وبالتالي الاب قال ان انا آه، ح- يعني آه، هتتحل المشكله بطريقه ما فجي المعالج قال له والله بص وديه عند ناس يكونوا غلابه شويه بحيث انه يعني آه، آه، لما بتحط الاكل بيندفعوا عليه اندفاعا لانه مفيش اكل تاني لان كتير من الاولاد لان كل حاجه متاحه فبالتالي ما عندوش مشكله انه في دي وقت ما هياكل هياكل يعني تمام فمجرد ما راح الولد الناحيه الثانيه عند العيله دي فبدا اول يوم بعيد ثاني يوم بعيد ثالث يوم بعيد رابع يوم لقى نفسه اتقرص من الجوع جدا مجرد ما اتحط الاكل بدا يجري بدا يسبقهم على الاكل بعد اسبوع تمام هو القصه هنا هنا رفض الاكل تماما لكن هنا ربما رافض وبياكل يعني دي قصه لكن ممكن يعني نستشهد بيها برضه في ذلك الموقف ونستخدمها انا عايز مجموعه دمج مع مجموعه اطفال كلهم بياكلوا بحيث ان الاكل ما بيعملش حاجه اهو والاكل لذيذ والاكل كويس والولد اللي بياكل كويس انت بتحتضنيه وبتلعبي معاه وبتاع اشمعنى انا آه، طب انا يبقى لازم آه، تهتمي بيا بقى لما اخد طريق الاكل عشان تهتمي بيا زي الولد ده المهم بعد كده الاب راح للعيله دي علشان يشوف النظام الولد ايه فالولد بيقول لل- للاب لوالده يعني بص الاكل هيتحط بعد شويه اوعى الاكل يتحط وتقعد ساكت ده مجرد ما الاكل يجي لازم تجري عشان تلحق تسبق تاكل يعني فمجرد ما اتحط الاكل اتحط الاب لقى الابن سبق العيال على ال- الاكل يعني محتاج طبق آه، يعني اللي هو الملون ده ويكون متقسم وعايز معلقه رز ومعلقه خضار ومعلقه كذا بهذا الشكل وفاكهه آه، بسيطه محتاج انه ياكل قدام التلفزيون وهو قاعد قدام التلفزيون ومندمج جدا تبداي حضرتك واحده واحده توكليه او التلفزيون الطفي و- وكانها مساومه مفيش مشكله عندي في دي او حاجه بيحبها زي الكمبيوتر مثلا او لعبه معينه وهو بياكل فانا محتاج انه يعني برضه توكليه قدام ال- ال- الكمبيوتر والتلفزيون يعني وتنوعي له طبعا في الاصناف اللي هو كده محتاج انه يخرج بره في جنينه وحديقه علشان الجري والحركه والتسلق والتزحلق والى اخره كل ده هيخليه يجوع علشان آه، ياكل يعني ممكن برضو يعني آه، آه، يقعد في البانيو مثلا تبقى امن امن جدا طبعا في شويه ميه وقاعد بيلعب سيبيه ساعه ساعتين وهو قاعد الميه برضو مع الوقت بتجوع يعني ممكن يلون ولد بياكل يعني يعني ولد صوره ولد بياكل هو يلونها يعني قاعد بيلونها وقاعد من من- يعني مشغول بيها علشان برضه وكانه بيتقمص شخصيه الولد ودي صورتي انا واتمنى ان انا اكون كده يعني محتاج ان حضرتك برضه غني اغنيه وانشوده عن الاكل يعني ها يعني مرتبطه باللبن مرتبطه بالسلطه مرتبطه باللحمه مرتبطه بالرز مرتبطه بكذا الفي بعض الاغنيات وفي اغنيات موجوده اللي مرتبطه بالاكل ويفضل انه اغنيها له و- و- وفي نفس الوقت وهو آه، آه، بجري معاه و- آه، وبحبه واحضنه وكده يبقى وقت ما هيجي ال- الاكل محتاج اغني الاغنيه وكان العقل بيستحضر الموقف بتاع اللعب والجري والحب والتقبيل يبقى بغنيها له وهو برضه بدا ياكل وعايز حضرتك برضه ترجعي لحلقه آه، كيف نحبب ابنائنا برضه او كان- كيف نعالج مشكله رفض الطعام لدى الابناء كنت عملت الحلقه كامله ساعه برضه هتلاقيها على موقع قناه الرحمه او على موقعي تقريبا يعني طيب اخد الاتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام
ميسرة اتفضل ايوه انا ميسره لو سمحت اتفضل اتفضل
انا كان عندي مشكله ان هي ان انا بحب الحيوانات قوي ميسرة انت عندك كام سنة
انا عندي 12 سنه
كام سنة
12 سنه
12 سنة تمام اسمع فبحب الحيوانات قوي فما ما بقدرش استغنى عنها وب... فما بقدرش خالص فمامتي حرمت منها ان انا في الترم الاول جبت حوض سمك و... وكنت كويس وبحب الحيوانات دي بس مامتي حرمت منها عشان انا ما كنتش ما كنتش بجيب درجات حلوه
الا الحيوانات زي ايه يا ميسرة سمك كلاب قطط عصافير حمام بحب اي ح... اي حاجه للحيوانات
تمام في حد بيحب ال- شفت حد بتقلد حد يعني في حد في العيلة او آه، بيحب الحاجات دي
لا
انت بدأت تحبها من امتى لا ما اصل حصلت من عندي بقى بقى لي اربع سنين كده شفت ناس بتعذب كلاب في الشارع ومش عارف ايه فقلت اهتم بالحاجات دي انا
تمام في اي العاب تانية بتمارسها
سباحه
سباحة وكرة قدم كرة قدم لا ما بحبهاش ما بحبش اصلا الرياضة
خالص الرياضة ما بتحبهاش تماما يعني ما هو ده ده السباحة معانا رياضة برضه سباحة وركوب الخيل بس وركوب الخيل برضه تمام طيب هو ما فيش مانع يا ميسرة انك انت ت- تحب ال- يعني انك انت تربي الحيوانات وسمك ولا عصافير ولا ما انا ما ولا بقدرش انظم وقتي ومامتي ما بترضاش عشان ما بجيب درجات وحشة
انت دلوقتي في سنة ستة ولا اولى اعدادي؟
لا انا في سنة ستة
سنة ستة طب بص يا ميسر هدية مني ليك خلاص هتدخل على موقع الدكتور صالح عبد الكريم على جوجل هتلاقي فيه دورة فنون المذاكرة وأسرار التفوق الدراسي خلاص هتشرفني فيها إن شاء الله هدية مني ليك علشان أنت ما شاء الله إيجابي ورائع وهنوفق ما بين الهواية وما بين المذاكرة إحنا عندنا سبع ساعات نوم سبع ساعات مدرسة خمس ساعات مذاكرة خمس ساعات ترفيه هنقسم اليوم بهذه الطريقة سبع ساعات نوم سبع ساعات مدرسة سبع ساعات آه، أو خمس ساعات مذاكرة وعندي خمس ساعات ترفيه ممكن تمارس فيها هوايتك المحببة مفيش مشكلة على الإطلاق لأنك أنت عندك أوقات بينية بين المذاكرة هتذاكر يعني نص ساعة وهتريح ربع ساعة هتذاكر نص ساعة وهتريح ربع ساعة مفيش مانع على الإطلاق أنك أنت يعني الهواية دي هتدفعك دفعا للمذاكرة ولما هتذاكر يعني وانت بعد هوايه وبعد ممارسه هوايه هتحس انك انت مبسوط ولما هتذاكر وترجع تاني لممارسه هوايه برضه هتحس انك انت مبسوط مفيش جماعه مفيش مشكله يا جماعه ان حد يعني هي مساله بس اداره وقت مساله ازاي اذاكر صح ومساله ازاي اذاكر صح دي هتوفر معانا وقت وهتوفر معانا جهد توفر معانا وقت وتوفر معانا جهد يعني بدل ما اقعد اذاكر ساعه بطريقه تقليديه لا محتاجين نذاكر بطرق وفنون جديده بحيث ان احنا نذاكر نص ساعه يبقى معايا نص ساعه زياده همارس فيها الهوايه الا الثانيه ما ممكن الولد لان هو بيحب حاجه معينه وحرمه منها ممكن هو قاعد مشغول بيها فسرحان مش بيذاكر او ان هو بيعاند فما بيذاكرش يبقى القصه كلها ان انا ما عنديش مشكله انه يبقى فيه يعني هوايه موجوده مقابل بس هوايه ايه يعني انا هربي سمك وبعدين هربي عصافير وفي نفس الوقت هيبقى في تلفزيون وهيبقى في كمبيوتر وهيبقى في سباحه وهيبقى في ركوب خيل وهيبقى في كذا لا لازم ابقى انسق بقى يبقى في وقت لده وقت لده وقت لده وقت لده بس وقت المذاكره هو الاساس وقت ممارسه الهوايات برضو ليها آه، وقتها لكن المنع الكلي انا الحقيقه ضد المنع الكلي لا انا محتاج يبقى في تنسيق بس واداره للذات داخل الوقت لان الوقت لا يدار انا ادير ذاتي من ساعه ما بصحى لغايه لما بنام في ال 24 ساعه بقسمهم هنام- هنام قد ايه زي ما قلت سبع ساعات وبعدين هروح المدرسه في سبع ساعات وبعدين هرجع هنام شويه وبعدين هصحى آه، ممكن امارس هوايتي لمده ربع ساعه وبعدين ابدا اذاكر نص ساعه وبعدين اقعد ربع ساعه وبعدين حاول انك انت انت انت مش صغير انت راجل دلوقتي فبالتالي تقدر انك انت تجبر باما ماما وبابا آه، بشكل لطيف وظريف على انك انت يعني بتمارس هوايتك وبتجيب درجات حلوه والنهارده المفترض انك انت عندك قدره على الاختيار وقدرة على تقرير مصيرك وقدرة على إدارة وقتك وقدرة على أنك تتحكم في ذاتك وتتحكم في رغباتك ما يبقاش في رغبة حالية تاخدك من حاجة أساسية زي المذاكرة لأنك أنت دي وظيفتك الأساسية ما حدش هيسألك لا عن مصروف بيت ولا هيسألك عن يعني آه، آه، غسيل الهدوم ولا هيسألك عن نظافة البيت ولا هيسألك عن أي حاجة خالص انت كل حاجه متوفره لك علشان تذاكر ما عنديش مشكله انك تمارس الهوايه بس يكون المذاكره هي الاساس لانك انت لما تذاكر يعني كويس هتستمتع بالهوايه ولما تستمتع تستمتع بالهوايه هتذاكر افضل محتاجين يا جماعه نتدرب اولادنا على ان احنا نجيد فن الترفيه فمن اجاد فن اللعب اجاد فن المذاكره ومن استمتع باللعب استمتع بالمذاكره يبقى كل ما هنالك انه في اداره وقت ان شاء الله جدول مكتوب عندي معروف ان انا هبدا اذاكر من كذا لكذا هذاكر ماده كذا ثم العب اذاكر ماده كذا ثم يبقى في لعبه معينه اذاكر ماده كذا ثم في ممارسه هوايه كذا كل ده هيخلي الولد اكثر نشاطا لكن وبعدين نجرب لمده اسبوع ونتفق في اتفاق وعقد مكتوب او غير مكتوب بيننا وبين الاولاد اللي عندهم كتير من الهوايات في حد عندهم هوايه برضه تربيه حمام حد تاني عنده آه، مش عارف جايب ضفدعه و- وجايب آه، مش عارف آه، آه، كذا وك- جايب حاجات حيوانات وتنزل تلاقي عند بتاع الحيوانات فار وتلاقي مش عارف بتاع حاجات زي كده يعني انا انا شخصيا ببقى عايز اموتهم كلهم اضربهم يعني فتلاقي الاولاد كل ده من الكرتون والافلام اللي مش عارف ايه وبتاع حاجات دخيله الحقيقه علينا لكن قدر المستطاع ان احنا يا اما عندك كاب وام بديل لاشباع هذه الرغبات هم؟ بالنسبة للطفل واستمتع بوقت اللي كان بيحب حاجة معينة اديت له بديل ليها في حاجة تانية استمتع بيها جميل لكن احنا هنكتب عقد بيننا وبين الأولاد طيب انت دلوقتي محتاجين منك انك انت نهايه الاسبوع تكون ذاكرت كذا وانه نهايه الاسبوع ده هنتم- هنشوفه ازاي هنشوفه بالمدرس المدرس ماده كذا مبسوط منك ونهايه الشهر هنشوفه بالدرجات ونهايه السنه هنشوفه بالشهاده فان كان الولد هو دلوقتي تحدى نفسه وقاعد مستمتع بالهوايه وقاعد عارف ازاي يذاكر يبقى هنا رائع جدا جدا لكن ان هو اللي يقرر ويقرر الاثابه ويقرر العقاب لكن لو ما وصلتش انت للمستوى المتفق عليه خلال الاسبوع او خلال الشهر مش مستنيين لما نخسر سنه لا ده احنا لازم نقعد شهر ويعني اسبوع بس كده او شهر على اقصى تقدير نجرب حسيت انك انت ماشي كويس جدا هنسمح لك حسيت انك انت مش قادر تمشي انت اللي هتاخد القرار ان احنا هنوقف الم- الهوايه دي مؤقتا لغايه لما نبقى في الاجازه وبعدين نرجع آه، ليها يعني طيب ال- جزئيه ال- لو في اتصالات يا جماعه ممكن لو فاضل ثلاث دقائق اخد فيهم آه، اتصال يعني لكن كنت بقول يعني طيب ناخد الاستاذ احمد استاذ احمد
الو ايوه اتفضل
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
بالنسبه بس للطفل اللي عنده ثلاث شهور الا شهرين هل في اسلوب تبويض معين بحيث ان هو يسمع الكلام ما يخالفش الامور ولا هذا المرحله في المرحله ديت لا يدرك ال- الامور
ولا هذه المرحله فيها ايه يا فندم
نعم تاني الولد ثلاث سنتين و10 شهور بالظبط آه بيعاند
آه، بيخالف بعض الاوامر بي- آه، اه الكلام ده ساعات بيبقى كويس ساعات يخالف هل في اسلوب معين علميا نخليه مثلا نحببه او نرغبه بانه يسمع الكلام ما يخالفش بعض الامور ولا هذه المرحله بتبقى له لا يدرك فيها الامور هو حر يفعل فيها ما يشاء وشكرا لحضرتك شكرا لاتصال حضرتك اجيب حضرتك ان شاء الله هو طبعا معروف زي ما بقول دايما انه مرحله الطفوله المبكره من 2 ل 6 ده العصر الذهبي للنمو الحركي بيتحرك كتير فما اقدرش ان انا اوقف حركه الطفل والا انا بوقف ضد رغباته وضد تطوره الطبيعي ده انا باذيه اكتر من ان انا يعني بفيده فهو لازم يتحرك بشكل او باخر كتير من الاولاد لما بيتحركوا وانا كاب ارغب في الهدوء الزياده يبقى انا بخالف الفطره وبخالف طبيعه الولد في هذه المرحله يبقى اذا مجرد ان انا افهم ان طبيعه المرحله الطفوله المبكره من 2 ل 6 مرحله حركه فانا هسيبه يتحرك وأديه- واتيح له المجال كمان ان هو يتحرك ومحتاج يتحرك تحت وكمان محتاج يخرج جنينه ومحتاج العب معاه ومحتاج العب معاه بالمكعبات ومحتاج انا اللي العب معاه علشان يتحرك علشان يتطور النمو الحركي بالنسبه له يعني مرحله نمو لغوي اذا محتاج قصه ومحتاج ان انا أط- اساعد التطور اللغوي ده علشان ينمو وببدا اتكلم معاه وهكذا مرحله تطور في النمو الانفعالي محتاج ان هو يبقى فيه عصبيه شويه بيبقى فيه غيره شويه من اخواته بيبقى بيبقى ببقى انا فاهم عرفت فلزم اذا عرفت استطعت يبقى انا فاهم طبيعه هذه المرحله من الانفعالات بيبقى في جزء من الموضوع عناد عناد هنا علشان من بعد سن اتنين من بعد الرضاعة من بعد مرحلة الاستقلال والتفرد الطفل عن الأم وعن الأب او عن الام بدا دلوقتي عايز يكتشف ذاته وعايز يكتشف الاشياء من حوله و... وعايز آه، يعرف العالم المجهول ده بالظبط زينا احنا لو رحنا بلد جديده بنبقى يعني محدش يقدر يسيطر علينا ولو دخلنا جنينه فيها حاجات مش ممكن ولا ان شاء الله لما اوعدكم وتدخلوا الجنه ان شاء الله اتصور انه يبقى يعني هنبقى نفس الحدوته طفل بالنسبه له حاجه جديده وغريبه بعد ما كان متشال نزل وبدأ ينطلق وبدأ يجرب نفسه وبدأ يجرب الحركات وبدأ يجرب ال- التفاعل مع التكنولوجيا وبدأ يكتشف الأشياء وبدأ ياخد اللعبة وعايز يفكها علشان يعرف ايه اللي فيها بدأ ينطلق عليا ان انا اساعده بقى ما اقفش حجر عثر امامه محتاج ان انا اساعده على التطور ده واعرف ان العناد هنا استقلال وتعبير عن الذات انا محتاج ان انا اساعده كمان على ان هو يعبر عن ذاته من خلال الكلام من خلال انه يعبر عن نفسه من خلال ال- ال- ال- يعني هو لسه اصغر من ان هو لكن ممكن نبدا دلوقتي نلون ممكن آه، آه، نرسم ممكن آه، نعمل مسابقات آه، جري كل ما هيحس ان احنا موجودين معاه كل ما يحس ان احنا موجودين معاه بالقصه وباللعب وبالحب وبالحركه وبالحوار وبالاثابه كل ما هو يبقى موجود معانا لان كل عناد الطفل ما هو الا اشاره علشان يوصل لنا انه معترض على شيء او عايز رغبه معينه ما حققناهالوش علشان كده هو بيعند علشان يوصل لنا اعتراض معين او طلب لرغبه تحقيق رغبه معينه لو انا لبيت الرغبات بشكل تلقائي بالنسبه له ولو انا فهمت طبيعه المرحله وبدات اتعامل معاه وبدات اخليه اساعده على ان هو يستقل وبدات ادربه على ان هو يعتمد على ذاته في بعض الاشياء وبدات يعني الفن التربيه باللعب لعبوا اولادكم ابناء سبع في المرحله دي اعتقد ان هقلل قدر المستطاع العناد بتاعه لان العناد ما هو الا عشان يطول فتره الاهتمام بيه لكن لما يحس يحس ان هو انا مهتم بيه تلقائيا خلاص هو هيقل العناد عنده بق- بش- بشكل كبير جدا وعايز برضو حضرتك ترجع لحلقه ترويض الطفل العنيد وكيف تجعل ابنك العنيد مطيعا على موقع قناه الرحمه وعلى موقعي الخاص كده انتهت حلقتي جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تربية الأبناء تربية